السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير ويصرف عنا كل شر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان ويحبب لنا ولكم الإسلام والإحسان ويبلغنا وإياكم رمضان في صحة وثبات وسلم وإسلام هذا اللقاء هو تعليق على أو توضيح أو شرح لمبادرة هذه المبادرة مقدمة من المباركين أسأل الله أن يبارك في أوقاتهم وفي أعمارهم وفي صحيفتهم إلى أن يلقوا الله إخوانكم في آيات يقدم مبادرة هذه المبادرة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها قبولا وإقبالا منكم وقبولا منه مفكرة ديمة تكلمنا عن هذا المعنى وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة رضي الله عنها كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة ديمة يعني كان مستمر عليه صلى الله عليه وسلم كان النبي إذا عمل عملا يحب أن يكون هذا العمل مستمرا فاحنا هنستثمر مواسم الخيرات ومواسم البركات لعل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بقلوبنا وأحوالنا ويبارك في سرنا وجهرنا فيسددنا وإياكم لعمل لا ينقطع لا أقول في رمضان ولا أقول بعد رمضان بل لا ينقطع حتى ونحن قد ورانا التراب وتركنا الدار والأصحاب فأسأل الله سبحانه وتعالى إذا رحلنا لا يرحل إلا الجسد ويبقى العمل الصالح صدقة جارية وعلم ينتفع به ويبقى يخرج جيل بعد الرحيل يكون في ميزان المرء بعد ذهابه من الدنيا فأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل حسن الاتباع حسن الخلق حسن الختام ديما هي تتكلم عن يعني مبادرة لاستثمار الأوقات في أوقات الخيرات تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن المبادرة فكرتها هي مبنية على تجويد العلاقة الثلاثية العلاقة مع النفس العلاقة مع الناس ثم جمال هذه العلاقة وهي الأساس وهي القاعدة وهي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى فمع الله جل جلاله مع النفس مع الناس عيش بمعنى ندركه لعل الله يلهمنا أثر نتركه فمن عاش على معنى ترك أثر فأسأل الله أن يلهمنا فهم المبنى والتفاعل مع المعنى مفكرة ديما هتكون مع الله ومع النفس ومع الناس ميزة المفكرة أن هي فيها قدر من المرونة يعني أن حضرتك ممكن تضيف تزيل تضع المعيار اللي انت حبه هي نافذة تجعلك تنظر إلى بستان مليء بالثمار حدائق ذات بهجة قطوفها دانية أنت تتناول ما شئت وكيفما شئت لكن هي الفكرة كلها أن هو يعني كأنه يعني يجعلك أنك ترى أشياء وتعيش على معاني وأهداف إن شاء الله يكون لها أثر بعد هذا مفكرة ديما قلنا إن في جزء هيكون مع الله سبحانه وتعالى بتحقق فيه إياك نعبد وإياك نستعين المحاور بتاعت مع الله سبحانه وتعالى هنشرحها بالتفصيل في بند يتعلق بالراحة والكفاية الإلهية والمعراج العلوي وهو الصلاة عرحنا بها وأسأل الله أن يلهمنا التوفيق والإحسان والتسديد أن نعلن عن برنامج قريبا في صناعة الخشوع فيما يتعلق بالصلاة أرحنا بها ده بند حضرتك بتتابع فيه صلواتك بتتابع فيه قرة العين بتاعتك بتحاول بقدر الإمكان تؤديها وتشوف نفسك إنك بتأديها إزاي في كل واحد بقى يحط المعيار بتاعه في واحد يحط إن هو هيتابع نفسه إن هو بيأديها في نفس الوقت ولا لأ في واحد تاني هيتابعها إن هو بيحافظ أو يعني بيركز في الكلام اللي هو بيقوله ولا لأ لأن الصلاة الأهم أو الدرجة الأولى هو جو يعني انتباه الجسد ثم حضور العقل وبالتالي القلب يأتي إن شاء الله يبقى رحنا بها ده الجزء الأولاني الجزء الثاني وهو يتعلق بالنوافل بالنوافل مضمار المحبة والحب يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه جميل لفظ حتى أحبه صح وجميل أيضا يتقرب إلي إلي مشغول إنك تقرب منه سبحانه وتعالى اللي هيساعدك على كده السنن اللي هيساعدك على كده السنن ففي بند اسمه وتزودوا كل ده هنشوفه دلوقتي البند ده هتحاول بقدر الإمكان إنك تتزود في النوافل البند ده يتعلق بنوافل الصلاة تتعلق بنوافل الصلاة أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة 12 ركعة اللي هم النوافل اثنين قبل الفجر أربعة قبل الظهر اثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء ومن بني له بيت في مكان فهذه بشرى أنه سيكون من سكان هذا المكان فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق يبقى رحنا بها تتعلق بالصلاة تزودوا تتعلق بنوافل الصلاة طيب الأذكار الأذكار هيكون في أنك تتابع نفسك في أذكار الصباح والمساء ناس كتير يعني نوعا ما بيقع منها موضوع أذكار الصباح والمساء أرى لأسباب من أهمها الأول أنه يحتاج أن يفهم ويستوعب معانيها الحاجة الثانية أن يتفاعل مع ما يقول أنه يفهم معانيها الحاجة الثانية أنه يتفاعل ولذلك هتلاقي في بند الأذكار حاجة تساعدك إن شاء الله انك تركز قوي في الاذكار الصباح والمساء انك تقول لي اتعلمت منها ايه النهارده يعني انا النهارده كنت بقرا الاذكار هل اتعلمت حاجه في معنى وقف وقفت معاه طيب في سؤال انت محتاج تساله يعني زي ايه كده يعني مثلا انت بتقول اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انت بتقول اشهد اشهدك واشهد ملائكتك انت بتشهدهم على ايه ليه الملائكه شغلت بالك قبل كده بالموضوع ده اروح انا ادور بقى فعلا ده سؤال ففكره اللي انا اقول لك طلع استفسار او طلع فايده من اذكار بيخليك انك تدخل بطريقه الاثاره فحصل اثاره للعقل فتنتبه اكتر يبقى موضوع الاذكار موضوع السنه النوافل في الصلاه ثم ارحنا بها ثم فإني قريب إيه فإني قريب هنا هنا البند ده إن حضرتك هتعيش مع انت عندنا ان رمضان مليء باوقات الخيرات والبركات والاستمطار لرحمات الله وانك تطلب احتياجاتك في الساعه المباركه المغفول عنها ساعه السحر عندك ساعه الفطر المهم في اوقات كتير طيب فاحنا هنحتاج في البند ده حاجتين الحاجه الاولى ان حضرتك تتعلم أو تواظب على دعاء نبوي يعني النهاردة أنا أول مرة هعرف أتعلم أول مرة يعني تعلمت دعاء نبوي النهاردة هقوله في صلواتي أو هقوله في دعوة في دعائي دعاء من أدعية النبي ليه؟ رقم واحد لأن هو أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم الحاجة الثانية في خيري الدنيا والآخرة طلبها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فإني قريب كل يوم دعاء جديد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان قصيرا أو يسيرا المهم أن كل يوم في جديد في تنوع كل يوم في جديد لأن مما يكسر الملل في رمضان التجدد والمفكرة مبنية على كده إن شاء الله إن كل يوم تحس إنك في جنينة جديدة بتاكل فاكهة جديدة يبقى أول حاجة فإني قريب ده في دعاء من أدعية النبي طب أنا معرفش أدعية كتير عاوز أعرف هنقول لك على هنصحك بسلاسل إنك ممكن تستفيد منها وهي في سلسلة اسمها أجمل دعاء لأخونا مشاري الخراز نسأل الله يتقبل منه ممكن كل المقطع حوالي 8 دقايق 9 دقايق اسمع مقطع واحد وتعلم منه الدعاء وحاظب واظب على الدعاء ده مثلا لمدة يومين تركز فيه هتستمتع هتستمتع فإن قريب برضه ده دعاء من السنة عاوزين دعاء خاص بيك أنت مالكش احتياجات ولا إيه؟ أنت مالكش احتياجات دنيوية وأخروية اكتبها اكتب دعاء أو اعمل رمز يعني يشير ليه لو أنت مستحيل إنك تكتب ولا حاجة يعني مثلا في ذنب معين كده أنت عارفه كويس قوي في حرف مثلا الشين فاكتب شين بس يبقى أنت عارف كويس قوي ميزة الحاجة دي إنها تخليك يعني حاضر جميل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم سهلة جدا أنت ممكن بس تكتبه كده إيه أدعية نبوية هتلاقوا إيه كتب كتير في الباب دوت يعني ممكن تنزلوا كتاب أوراد أهل السنة والجماعة المؤيد الأخ مؤيد ما شاء الله هتلاقوا فيه الأذكار وهتلاقوا فيه أدعية هتتبسطوا يعني إن شاء الله في بند إنها سنة الكلام ده كله دلوقتي بس هو ده دليل يعني أنا بشرح الدليل بعد كده هتشوفوا المفكرة دلوقتي إن شاء الله بند إنه سن إنها سنة دي عبارة عن إن كل يوم في سنة جديدة أنا بعيش معاها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هنقترح عليك بعض السنن وبراحتك بقى انت ايه تختار منها او تجيب سنن تانية انت من اي كتاب زي كتاب الف سنة في اليوم والليلة براحتك بقى بس الجميل انك كل يوم تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يكون في سنة جديدة سنة اكل النبي صلى الله عليه وسلم للتمر كان بياكل التمر ازاي بياكله ازاي وكأعداد بياكله ازاي النوى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بياكل التمر بيحط النوى فين كل الكلام ده فيه سنن تتعلمها وتعرفها هتلاقي نفسك كده ايه حاجة جميلة قوي آه لما تيجي تشرب اللبن في سنة اه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض بعد شرب اللبن او اي حاجة ايه دسمة حاجات بسيطة قوي كده بس هي بسيطة ظاهرا لكن عميقة في الأثر وفي الميزان ليه؟ لأنك اتبعت النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يبقى إنها سنة دي بتحاول بقدر الإمكان تجيب سنة أنت إيه تسير عليها بعد كده مرحلة الترتيل وردي وريد وردي وريدي يعني ايه ده الورد بتاعك ده يعني انت متعرفش تعيش بدونه ده كأنه يعني الدم اللي قاعد يمشي في في عروقك وفي أوردتك هنا ماء الحياة يعني أكسجين الروح هو ده الورد بتاعك فتكتب الورد بتاعك انت النهارده هتقرأ ايه جزء اتنين من الآية كام لغاية فين وتحاول ايه بقدر الإمكان تسدد وتقارب ولعل الله يرى قلبك مهموما بالوصول إليه فييسر لك النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن كان في حاجة جميلة قوي بيعملها إيه هي بقى طبعا البند ده أو الصفحة دي خاصة بالقرآن هي يعني مع الله بس في بند إيه ركن القرآن أحب أن أسمع من غيري النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يسمع القرآن من غيره شفتوا الجمال يعني أحيانا كده إيه النبي يريد أن يمتع أذنه وهو منصت وغير منشغل إلا كلية بالاستماع وأنا بقرأ القرآن أنا مشغول بالسماع أي نعم بس في جزء تاني أنا صارف همي فيه وهو التلاوة اللي أنا أتلو بطريقة صحيحة فلساني مشغول لكن عما كنت أنا بستمع فقط أنا حطيت كل الهم بالاستماع ودي بركات التراويح بقى وبركات الصلوات الجهرية أحب أن أسمعه جميل قوي إنك إيه يكون ليك ورد استماع ولو عشر آيات بس إيه بقى هتقعد فعلا أنت ما بتعملش أي حاجة إلا جاي تسمع سورة قاف بس استماع استماع وإنصات تترك كل المش... إيه المشوشات عليك تبقى ده ورد إيه جميل قوي جميل يبقى ده أحب أن أسمع يبقى فيما يتعلق بالقرآن هنتكلم في تقريبا خمسة أشياء ترتيل القراءة أحب أن أسمع وممكن يبقى فيه ستة بس ديت هقولها هشير ليها يعني يبقى أحب أن أسمع زيادة زادته إيمانا الزيادة الإيمانية دي هتيجي منين بقى التفاعل أنا النهاردة بقرأ في آية استوقفتك النهاردة من وردك في آية كده حسيت إن هي سبحان الله يعني نادت قلبك وقلبك ارتحل معها حط رحاه فيها تقف بقى مع الآية دي تطلع منها فايدة وممكن نطلع مبادرة يعني وأنا بقرأ مثلا أي حاجة من من الآيات أي آية أنا بقرأها وأنا بقرأ سبحان الله يجي لي معنى جميل جدا المعنى ده أنا هعمل فيه إيه مثلا كلا بل لا تكرمون اليتيم الآية دي وقفت معاها فهطلع أعمل مبادرة إيه المبادرة ربنا بيعاتب الكفار إنهم كانوا لا يكرمون اليتيم الإكرام أعلى من الإطعام مش مجرد إن أنا أديله وجبة وخلاص لأ الإكرام يا جماعة يقول لك فلان ده أكرمني ربنا يجزيه خير فأنا النهاردة هعمل مبادرة النهاردة هعمل شيء أنا وزوجي أنا وأولادي اتصل بدار الايتام وادخل عليهم السرور واكرمهم كرم خاص ليه لان انا اتفاعل مع القران فهذه الايه تكون زادتني ايمانا لان الله سبحانه وتعالى اثنى على المؤمنين انهم اذا استمعوا استمعوا الى كلامه زادتهم ايمانا وان هم بيتبعوا احسنه فيبقى زادتهم ايمانا فيها التفكر والتثوير ثم فيها التطبيق آه ثوروا القران يعني ايه ثوير القرآن؟ أنا بقرأ الحمد لله رب العالمين لسه بقرأ وردي إيه أول يوم في رمضان فسألت نفسي سؤال ثوروا ديت يقول لك ثور الأمر يعني بحثه ثوروا الأرض يعني نقوها عملوا كده تنقية ليها وظبطوها عشان تصلح للزرع فالتفتيش والتدقيق والكلام ده اسمه ايه تسوير فأنا بقرأ في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين فيجي لي معنى سؤال أقول إيه يا السورة دي بدأت بالحمد هي في صور تانية بدأت بالحمد فده اسمه إيه سؤال فأروح أنا كاتبه ممكن أدور على إجابته في نفس الوقت وممكن أدور عليها بعد الوقت أنا بنصح اكتب أسئلتك ودور عليها بعد الوقت دوروا عليها بعد ما تخلص وردك ليه حتى لا يعني إيه تتشتت ويضيع الورد لا انا بعد ما هخلص في اي سؤال هيجي لي هروح كاتبه هو يعني ايه اسرى يعني ايه كلمه اسر اما اجي اقراها في سوره البقره يعني ايه اسر اروح كاتبها هو يعني ايه الابتر اه الابتر دي معناها ايه يعني ايه غاسق انا هكتب بقى اكتب اي حاجه تيجي لي كسؤال اكتبه وبعد كده بقى ارجع لكتب التفسير واشوف المفسرين قالوا ايه اسال حد من اهل التخصص واصله كده في فكره تسوروا القران وفي مبادره جميله قوي قوي قوي ان شاء الله هتمر عليكم اسمها مبادره مأدوبه القران ايه مأدوبه القران دي لا احنا مش هنقول كل حاجه بقى ديت ايه تابعوا القناه تابعوا الصفحه هتلاقوها ان شاء الله يمكن خلال اقل من 48 ساعه آه عرفت ربي اه ده بند بقى حاجه جميل قوي بند جميل جدا ايه عرفت ربي دي انا بقرا الورد بتاعي في امان الله وانا بقراه الاقي الاقي ايه تعرفني على شيء على ربنا يعني انا دلوقتي بفتح عشوائي معاكم اهو انا فتحت كده لقيت نفسي فتحت صفحه سوره الانفال اول صفحه فعم اجي اقرا يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فأنا في التثوير ممكن أسأل يعني إيه؟ يعني كلمة الأنفال إذا كان الناس بتسأل أنا ليه ما أسألش الصحابة كانوا بيسألوا آه، مثلا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق أنا عما أنا عرفت ربي من أفعال الله أن الله سبحانه وتعالى أخرج النبي من بيته بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق مين اللي خرج النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي قذف في قلبه معنى فخرجه في الوقت ده فأنا ده فعل من أفعال الله أنا أي فعل ربنا سبحانه وتعالى ينسبه لنا ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين أنا عم أقرأ الكلام ده أقول اللهم اقطع دابر الكافرين صح اللهم ابطل الباطل فأنا أتفاعل أنا عرفت ربي يبطل الباطل ولو كره المجرمون أنا عرفت ربي وهو سبحانه وتعالى يخرج المؤمنين في الحق ويخرجهم في كل شيء المهم أنا بقرأ جزء كامل فبعرف أسماء الله وصفات الله وأفعاله من ضمن الحاجات اللي هتمر عليا هتعرف على صفة من صفات الله وليكن مثلا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الرحمن فأنا عم أقول إن من أسماء الله الرحمن أقول إيه بقى أقول سبحان الله إذا كان ربي رحيم ورحمن فأنا أريد أن أتحلى بمقتضى الصفة بما يليق بالعبد فأنا أتحلى بالرحمة مع حد وأتخلى عن القسوة اللي فيا والجفاء أو أنا عندي شدة شوية ما كلمتش عمتي شديد شوية مع جاري أحاول ألين فأتخلى عن خلق سيء أو عادة سيئة وأتحلى بخلق جميل جميل. واخدين بالكم عرفت أجيبها بشيء مرتبط بأسماء الله كان بها إن لم أستطع فأي خلق من القرآن لأن دي محتاجة إيه تدريب ومحتاجة متابعة وإحنا بس وقتنا في رمضان مش هنعرف نتابعكم بإيه آه بوقت يسير يعني آه مش هنلاقي وقت يسير إن احنا نتابع كل هؤلاء فأسأل الله أن يلهمكم التوفيق والسداد لكن عموما أي اسم أي صفة أي فعل لله حاول تدونها تحطها كده على جنب تكتب كده عرفت ربي آه رحيما عرفت ربي عليما عرفت ربي شكورا الله سبحانه وتعالى النهاردة أخبرني أن من أسمائه ذي الطول أن الله سبحانه وتعالى النهاردة أخبرني أنه القوي المتين أنا عرفت النهاردة أن ربي قوي متين من أفعال الله سبحانه وتعالى الجميلة اللي أنا تعرفتها النهاردة هو أن الله موضوع أن الله يهيئ صح ويهيئ لكم من أمركم مرفقة أن الله ينشر الرحمة أنا اتعلمت الحاجة دي النهاردة فلما النهارده انا أتعي... اتعلمت الحاجه دي اه يهيئ لكم من امركم مرفقه فانا دايما ان شاء الله احاول اجبر قلوب الناس اهيئ ليهم ما يسددهم اتخلى عن الجفاء وبعدي عن نفع الناس المهم نسدد ونقارب ونحاول بقدر الامكان نفعل هذا الامر ده كده مع الله سبحانه وتعالى يبقى مع الله عب... يعني فيما يخص العبادات ومع الله فيما يخص القران ثم هاجي بقى مع النفس ايه مع النفس دي اخر شريحه وبعد كده هتشوف المفكره بقى ان شاء الله احنا قلنا المبادره في برنامج او في اشياء مع ربي في علاقتي بتصحح العلاقه واجود العلاقه واجدد العلاقه واجدد ايماني في علاقتي بالله في حاجه تانية وهي مع النفس وفي مع الناس مع النفس حاجه بسيطه قوي هقولها لكم أنا يمكن من شوية قلت من الحاجات اللي بتخلي الإنسان ممكن يعتاد رمضان أو يضعف ويجيله الفطور هو الملل إنه بيحس إن هو بيكرر فيزهق من الحاجات الجميلة قوي إنك تكسر الملل ده بإيه؟ بالتنوع ففي حاجة اسمها تحسين وفي حاجة اسمها قفزة يعني الكلام ده بقى بصوا يا جماعة طبعا المفترض برضو في حاجة ممكن تزودوها فروقية ودي برضو حاجة جميلة يعني هشرحها دلوقتي كان أحد الصحابة يقول لا لا يكن يومك مثل أمسك مثل أمسك يعني ما ينفعش النهاردة زي امبارح لازم يبقى في فرق واخدين بالكم واصلة ولا مش واصلة واصل الموضوع ده احنا مش عاوزين النهاردة زي امبارح طيب أنا امبارح انا امبارح مثلا ما كانش فيه موقف احسان مع الجار كانش فيه موقف امبارح احسان مع الجار طب النهارده هعمل احسان مع الجار طب بعده إحسان مع حد من أرحامي طيب بعده آه، إحسان لإنسان لم يعني يخطر على باله أبدا إن أنا سأحسن ليه واحد غني من أهل الفضل ومن أهل الأثر راجل ثري مش محتاج إن حد يديله حاجة يعني أنا أديله هدية بس لمجرد بس إن هو أنا أذكره بالإنفاق فهو طبعا يعني استشعر كده إنك واخد تمر ورايح لحد ثري جدا بتديله علبة تمر هو مش محتاجها بس أنت عملت فيه إيه للقطة ديت واحد أدخلت السرور عليه اتنين بدل ما كل مرة تتصل بيه تقول له احنا محتاجين مساعدة في كذا وفي بنت بنجوزها وفي كذا يفاجئ انك جاي فقط لأجله هو الحاجة التالتة هيغير منك ايه ده انت جايب التمر هو انت جاي تا- ايه ده فيبدأ يقف مع نفسه ده انا ده انا متأخر قوي ده انا صرت بقى الناس بتستهدفني انا واخدين بالكم اه دي بقى نوايا متعددة ده كوكتيل نوايا يا جماعة انك تروح لحد انت عارف مجرد ما تدخله السياق ده هيفوق ويتحرك ودي من الحاجات التي يغفل عنها كثير من الناس المهم ان انا كل يوم بعمل فرق جديد فرق جديد انا عمري ما صليت آه، ركعتين في اول ما ادخل البيت او اول ما اخرج من البيت آه، عمري ما صليت مثلا الضحى 8 ركعات او مثلا يعني في عبادات انا بعيد عنها فبحاول بقدر الامكان اعمل فروقات فروقات في علاقتي بالناس فروقات في علاقتي بنفسي فروقات في اي شيء واخدين بالكم من كلمه الفروقيه دي طب القفزه بقى ايه القفزه دي بقى اجي اقول لحضرتك انت اخر مره تصدقت على ايتام امتى تقول لي تصدق انا عمري ما ما تصدقت او تصدقت مثلا ب 200 جنيه احنا عاوزين نكسر الرقم ده عارفين الناس اللي بيسجلوا اسمائهم في مسابقات عالميه يقول لك فلان كسر الرقم اللي مو... اللي متسجل في موسوعه مش عارف ايه عارفين الجماعه دول لك آه، ايه كسر الرقم المسجل اه انت ليك رقم مسجل انت رقم قياسي انت سجلته مثلا في صلاه الضحى انا دايما اصلي الضحى كام ما ركعتين او اربعه طب صليتها قبل كده سته او ثمانيه في كلام ان من الكلام الفقهاء ان هي لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ذات يوم ثماني ركعات واختلفوا هل دي كانت الضحى ولا الفتح المهم يعني ده معنى من المعاني آه، هل قلت آه، ذكر الحوقله 100 مره لا حول ولا قوه الا بالله عمري صدق ما قلتها هل مرة في يوم من الأيام جلست مجلس واحد بتركيز عالي صليت على النبي أكثر في اليوم والليلة من 500 مرة لا اعمل قفزة بقى واخدين بالكم قفزات قمت الليل قبل كده بنص جزء في ركعة واحدة جيت كده في ركعة واحدة أو في ركعتين كل ركعتين ثلاث أربع صفحات وأنت اللي كنت ماسك المصحف عمري ما عملتها خلاص ما تكسر اكسر رقم حق حق- حطم أرقامك القديمة حطمه آه، طلعت ملابس قبل كده اه انا طلعت قبل كده آه، الصراحه يعني التيشيرت بحبه قوي قوي قوي قوي طب طلعت قبل كده تيشيرتين طلعت قبل كده حاجتين مع بعض لا ما تحقق اكسر الرقم القديم حاول كل يوم تكسر رقم قديم واخدين بالكم سواء كان في ذكر ح- حاجات بسيطه خالص بس حاول تكسرها تكسر الرقم القديم مفهوم ال- القفزه ده واضح دلوقتي هو عنوانه كن متميزا خليك متميز يا عم خليك م... خليك عندك شعور النفاسه واخدين بالكم جميل عمرك النهارده أم، يعني مسحت على راس يتيم لا عمري ما عملتها طيب ما تك- ك- حطم الرقم القديم بتاعك ده شو يا جماعه هو توفيق هو توفيق سبحان الله انك تركز في يوم من الايام دعيت لكام واحد بالاسم في قيامك ورد عن كتير من الصحابة أظن أبو درداء وغيره أو أبو ذر كان بيدعي لسبعين واحد عارف يعني إيه أنت كتب قايمة بتدعي لهم أنا قبل كده دعيت لسبعة الصراحة طيب ما تحطم الرقم ده وخليهم 100 20 يا سلام عما تدعي لمجموعة من المؤثرين ثم يستجيب الله سبحانه وتعالى لك في في أحدهم يا يا عالجمال يا عالجمال عما تدعي مثلا لحد ان ربنا يوفق سين او صاد او عين وبعدين في الاخر خالص هذا التوفيق ينغمس فيه فيكون لك نصيب كبير جدا بهذا الايه ال- الامر يعني اذا القفزه دي واضحه التحسين ده اللي هو ايه اختار عباده واشتغل عليها يعني على سبيل المثال انا الصراحة الجلسة بين الس- السجدتين دايما بتقع بتقع مني بتقع مني ليه؟ ما أصل أنا بقول إيه يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي وخلاص وبسرح لا ما تحاول ت- تقول دعاء تاني من الأدعية اللي وردت حاول تقرأ في الأذكار وشرح الأذكار اللي أتت بين الجلستين بين السجدتين الجلسة ديت الأذكار كل اللي ورد فيها العلماء بيقولوا إيه في المعنى ده فتحسن شيء حاول تشتغل على عبادة وتحسن نفسك منها التدوين ده بقى يعني دي مساحة لقلمك أي معنى يجي لك مشاعر امتنان فايدة فاف- شوف يعني أتت على قلبك بعيد عن القرآن يعني المهم أي حاجة مثلا سمعت كلمة في مجلس آخر حاجة مع الناس يبقى احنا اتكلمنا مع الله ومع النفس مع الناس بقى مع الناس أعظم مخلوق له حق عليك من المعاصرين اللي انت عشت وصيهم هو والديك أليس كذلك؟ اه فاحنا عندنا شعار اسمه بري البر بتاعك بقى هتعمل ايه؟ هتقول لي بقى انت عاوزني افكر في البر؟ لا انا مش عاوزك تفكر في البر البر ده بتاع الناس ال- الهو ال- الهواة لا انا عاوز الناس المحترفة عاوزينك تبقى محترف بر تفنن في البر تفنن هنتفنن بقى في تقديم بر يدهش الوالدين عارف يعني إيه يدهش البر المدهش ان امي ما خطر على بالها ابدا اني سادهشها طيب انت ليه نفكر بالطريقه دي عارف ليه تفكر في الطريقه دي لان الله سبحانه وتعالى الوهاب الشكور الغني الكريم اذا راك تدهش من وصاك بهم هل تظن الذي قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يتركك والله سيدهشك بعطائه سيدهشك بإحسانه ماشي تفنن في البر للأحياء والأموات تفنن أتفنن إزاي شوف بقى صدقات هتعملها إيه لوالدتك إيه الاستغفار في الأسحار هيدخل فيه الوالد ولا لأ أنت في يوم من الأيام عدى عليك الخمس فروض الخمس فروض 17 ركعة دعيت لوالدك ووالدتك يوم كامل تفنن اشتغل بقى كل واحد مننا يحاول يجيب اخره فيها وهنديكم نماذج دلوقتي برضو من ضمن الحاجات في مع الناس بعد الايه الوالدين الاهل خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم عاوزين نفع تقدمه لاهلك وهندي امثله وانفعهم ده نفع للناس عموما اقتداء بالنبي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كالخير الايه كالريح المرسلة في الخير صح أجود ما يكون ف- كالريح الريح ديت في السرعة وفي الانتشار والشمولية احنا عاوزينها كده أنا عاوز أشوفك رمضان في الحي اللي انت فيه في المجتمع اللي انت ساكن فيه أشعر بإيه أحس إنك ما شاء الله على السرعة كالريح وفي الليل والشمولية لأن الريح دي يا جماعة لو الريح دلوقتي دخلت عندنا في أسيوط الريح دلوقتي هج... ه... ه... يعني في ناس هيحسوا بيها في ناس مش هيحسوا بيها ولا لو دخلت المحافظة الكل بيشعر بأثرها كذلك أنت كالريح المرسلة كل اللي حواليك يشعروا بأثرك لأنك ريح شملت الجميع واخدين بالكم هتلاقوا في جدول في 30 سنة ممكن تعيش معاها وتختار بقى من مزاجك هنا القفزات دي أمثلة للقفزات أمثلة أمثلة للتحسين أمثلة للبر إنك آه، تريح والدتك في يوم من الأيام من عناء تجهيز الطعام يا اخي تتصدق ليهم تعمل لهم وقف وهم مش واخدين بالهم تشارك في سهم من, الأس- من ايه تجيب لوالدتك راديو من اللي فيه القران كله ده الراديو الصغير ده حامل مصحف لوال- لوالدك سجاده طبيه كده يعرف يصلي عليها ممكن تجيب اكل جاهز يدوب على التسويه لوالدتك كل واحد بقى ايه يبدع كل واحد يبدع وسبحان الله آه، الصادق مش هيتعب خدهم يوم وريهم ملاعب الصبا المكان اللي اتولدوا فيه بيحنوا ليه لان هم ده اللي فيه ذكريات قول لهم النهارده هاخدكم ايه رايكم اوديكم البلد النهارده وتقعدوا فيها يوم ايه رايكم ان انا اجيب لهم اصحابهم القدامى انا عارف ان والدتي بتحب الحاجه مش عارف مين ووالدي بيحب الحاج مين من دون ما هو يشعر يفاجئ ان انا عامل له عزومه افطار ويدخل يلاقي مين اتنين تلاته من اللي بيحبهم من القدام بيحبهم قوي والدتي بقى من الناس اللي دايما تحبهم تفاجئ بيهم يا على الإدهاش وأنت تفعل هذا الذي يعلم السر وأخفى الذي يطلع على البشر يراك تدهش والديك ويرى التبسم قد علا محياه فماذا سيصنع لك ماذا سيدخر لك خيركم خيركم لأهله أدخل السرور على أولادك جلسات النهاردة هتعمل إيه مع أولادك يا جماعة رمضان بقى عليه خلاص ليالي إن شاء الله بالنسبة للوالدين يعني أسأل الله أن يبارك في آيات هيساعدوكم عملوا لكم يعني ايه تحديات كده كل 10 ايام تساعد الوالدين مع الاولاد تطبعوها وتحاولوا تطبقوها مع اولادكم ان شاء الله تنشر قبيل رمضان عشان تلحقوا تطبعوها فادخال السرور على اولادك اخوتك ايه انك تشارك زوجتك في اعداد الفطو... الاكل يعني طبعا ديت بعض الناس بيعدها من الايه من الحاجات الوحشه قوي لا عادي ممكن تشارك اذا تيسر معاك يعني فاذا يعني تعذر فممكن تشارك فين في السحور وفي حاجة بنصح جدا بيها البيوت جميل قوي انك تجيب كوبايات بلاستيك وتجيب اطباق بلاستيك بالذات ومعالق بلاستيك وهات يا عم من النوع النظيف ما تقلقش عشان ما تقوليش مرض ومش مرض والحاجات دي وحطها في البيت يبقى الزوجه مجرد بس يعني ايه مجرد ان هي تغسل الحلل وخلاص لكن الحاجات دي كلها على طول في الاطباق وارمي على طول وانتهى الموضوع وان يكون في اطباق من اللي هي مقسمه عارفين الطباق البلاستيك اللي بتكون متقسمه ثلاث اربع قطع دي بتلاقوها في المطاعم وفي الطيارات طيب ديت ليه بقى عشان اي بقايا طعام تحط السلطه اللي باقيه ثلاث اربع معالق في حته الرز اللي باقي ثلاث اربع معالق في حته ودي تبقى وجبه على طول يعني غلفها حطها في يعني في ليزر عقبال ما ايه ما يأذن بقى حد يعدي تبقى ديت من نصيب حد الباب ده مهم قوي قوي قوي انك تخفف على زوجتك طب احنا عندنا غسالة اطباق مش هقول لك كلام كتير في النقطة ديت لكن هلمح لحاجتين رقم واحد مش كل الناس عندها غسالة اطباق رقم اتنين مش كل اللي عندهم بيستعملوها لانهم فاصلين منها نفسيا رقم ثلاثة هي مرهقة مش مجرد ان هي سهلة رقم اربعة بلاش اقول اربعة خلونا في الثلاثة اللي فاتوا دول إيه الناس إيه يعني بس هي هي يعني مش سهلة زي ما إيه ناس كتير شايفينها سهلة فيها كده بعض الإيه الطقوس لازم تتم عشان إيه تستفيد منها والكهرباء غليت وكل حاجة غليت المهم يا سيدي ريح دماغك ريح دماغك الأكل اللي على طول نرمي أول بأول فأدخل السرور على أهلك ويا سلام يعني لو مش كل يوم إحنا يا جماعة رمضان من مقاصده الجوع والعطش فاحنا نقلل الايه الاهتمام وصرف الاهتمام للطعام مش عاوزين نقلب المقصد ده ان يكون هو غايه من غايات جمال رمضان ان احنا بناكل اكل كتير احلى حاجه في رمضان ان ماما بتعمل لنا اكل حلو يعني بلاش يعني ان احنا ندخل السرور عليهم وان يبقى ليهم نصيب من التعبد هما مش يا جماعه برضو من حقهم ان هم يستمتعوا برمضان ولا ايه جميل قوي في يوم من الايام انك تدخل السرور على زوجتك انك تكرم بعض اقاربها من اجلها لادخال السرور عليها فده معنى هيبقى جميل قوي ايضا صاحب اهل بيتك لصلاه التراويح تشارك مع اخواتك في ترتيب البيت ايا كان بقى كل واحد يبدع انفعهم بقى كل واحد بقى يحط طبعا الحاجات دي كلها ليست شرط الحاجات ديت هي نموذج للاحسان نموذج احسان طيب هنا بقى هنا هتلاقي بقى كل يوم رمضان هتلاقي ورقتين الورقه دي والورقه دي ورقه ركن العبادات ارحنا بها اتكلمنا عن الصلاه حط تابع بقى نفسك في واحد مش محتاج ان يتابع في الصلاه في واحد مش محتاج يتابع في الصلاه اه تزوده اكتب بقى اه أتم اتممتها ولا لا او هتتمها النهارده ولا لا ان شاء الله انا هكتب العدد مثلا الضحى النهارده ستة القيام باذن الله مع عليه في المسجد بإذن الله هصلي ستة سبعة عشرة 11 أيا كان يعني الوتر بإذن الله النوافل ده مع الله طيب بالنسبة للأذكار في الصباح عملتها طب في المساء ناس كتير بيقع منهم أذكار المساء فخلي بالكم طب تعلمت إيه من أذكارك أو في سؤال خرجت بيه حاول تكتبه هنا تعلمت منها كذا فايدة اكتب فايدة لازم أكتب مش شرط ما احنا اتفقنا بقى المفكرة دي شعرنا فيها فن ما تيسر الأهم إن هي بتساعدك وبتفتح أفق لحضرتك فإني قريب في دعاء من السنة اكتبه يا سيدي اكتب دعاء ابن السنة آه، أي دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ده دعاء جميل جدا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ممكن من الأدعية دعاء القنوت إنك لأن إحنا بنقوله كتير جدا آه، في رمضان فأنت ممكن تكتبه وتحاول بقدر الإمكان تفهمه اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفوجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أي أدعية من أدعية النبي حط بس دعاء واحد بس بعد إذنكم ما هكتب هنا أدعية كتير لا معلش دعاء واحد بس من السنة عاوزك تحافظ عليه طول اليوم رايح المسجد جاي في سجودك تقول وفي دعاء خاص براحتك بقى من متاع الدنيا والإيه هو من نعيم الآخرة اطلب وت- وركن الاتباع اللي اتكلمنا فيه في السنن في سنن ثابتة وفي سنن انت بقى تختارها من ال 30 سنة اللي اتكلمنا فيها واخدين بالكم يبقى ركن الاتباع قلنا انها سنة دي في سنن ثابتة مفيهاش فيها هزار دي ثابتة معايا طول اليوم التمر التمر ده يا جماعة في الفطار والتمر ده في السحور طب احنا بنتسحر بتمر احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسحر بتمر احنا بنتسحر بتمر لا احنا بنتسحر ببيض وفول وطعمية وفي رواية تونة وفي رواية حاجات تانية يعني في ناس بتتسحر حاجات تانية عشان ينفع نقولها طيب يا سيدي سحر اللي انت عاوزه بس في الاخر اختم بتمره ليه؟ يعني يراك الله تجتهد في اتباع نبيه ده هتبقى حاجة جميلة قوي فالتمر دعاء الإفطار والسحور حاول بقدر الإمكان والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب مرضاة للرب لعل الله يراك تمسك سواكك يغفر لك ويرضى عنك وتزودوا حط بقى كل يوم سنة جديدة عندك كتاب ألف سنة في اليوم والليلة ممكن تنزله من على النت وتكتبه أو تاخد من السنن اللي مرشحة اللي مكتوبة في المفكرة دي جميل شوفوا يا جماعة يعني آه، جمال جمال إنك تسمع بتركيز وإنك تحسن شوفوا كل الأجور اللي أنتوا هتشتغل كل اللي فيكم اللي هيطبق المفكرة دي في ميزان مين؟ في ميزان بعض الناس بتبقى قاعدة منتبهة سمعت الكلام ده للمحاضر فعملوه بالجمال ده فخلوا الكلام يعني ايه ألبسوه ثوبا حسنا فديكوا شفتوا الجمال فأحيانا تبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة هتلاقي أخت ما شاء الله آه، بتعرف في التصميم خدت الكلام ده وصاغته بالصياغة دي نحن لا نعرفها ولكن لها رب يعرفها والملأ الأعلى يعرفها فهنيئا لها وكل من إيه دعمها وكان في ظهرها ركن القرآن احنا اتفقنا ان في صحبة مع الترتيل اكتب بقى هتك- دي الختمة رقم كام الأولى الثانية تبدأ منين لفين براحتك اكتب ورد السماع كلام الباري تكتب أنا إن شاء الله هستمع سورة الفاتحة سورة الفتح سورة الإيه آه، النازعات الصوت القارئ مين والله أنا هسمع لرعد الكردي خلاص اسمع لرعد الكردي هسمع الشورى لمين لمحمد خيري ماشي جميل لو لقيت في القرآن اسمعه زادته إيمانا زادته إيمانا دي أي آية قلبك ناداها أو وقف معاها أو حسيت كده إن أنت إيه وجدت قلبك فيها أو حصل تفاعل معاها تكتب الآية دي والهداية والتطبيق هل لازم يبقى فيه ركن السماع؟ لا مش شرط هل لازم يبقى فيه مش شرط كل واحد بقى يا جماعة يعني أنا دخلت الجنينة الجنينة دي فيها موز وفيها تفاح وفيها رمان وفيها آه، آه، كيوي وفيها حاجات جميلة أوي أنت تقول لي هو لازم الكيوي هقول لك هو أنت لازم تسألني أنا بقول لك الجنينة فيها إيه خد بقى ما اللي اللي تحبه وسيب في الآخر مفيش امتحان جمل صحيفتك بما تحب سوروا القرآن أي سؤال يجي لك بقى أي سؤال أو ما معنى كذا هل هناك سر في أن الله ذكر المرأة قبل الرجل في هذا الموضع هل هناك مثلا معنى أو حكمة من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى كذا مكان كذا هل في آية تانية قالت نفس المعنى أي سؤال يجي في بالي أكتبه هنا لو في سؤال طيب انا عاوز اخد خلاصه الجزء بتاع النهارده عشان وانا بصلي التراويح ولا انا بقرا وردي في كتاب اسمه اليوميات قرانيه هو من انتاجات من من- من اصدارات ايات هتلاقوا على الكود ده موجود موجود فيديو تسمعوه موجود وهتستمتعوا بيه هتاخد خلاصة الجزء في حوالي 7 8 دقايق الجزء ده هتاخد فيه 15 وقفة بيتكلم عن إيه الجزء ده اسم الأسماء الله الحسنى فيه دعاء إنك هتلاقيه في القوي- في ال- في الجزء ده عشان تدعي ربنا سبحانه وتعالى آه، في سؤال هيسألك عشان يحفزك إجابته في الجزء ده يقول لك روح دور بقى عليه هتلاقي حاجات جميلة قوي في الإيه في الحاجة دي فأنت ممكن تسمعها عرفت ربي إحنا اتفقنا بقى تكتب في الآية دي أنا عرفت ربي سميع بصير عرفت ربي ممكن تكتب آية واحدة تكتب خمسة بعشرة براحتك كل واحد بقى وفتح الله ليه أنا برشح لك إنك ما تزودش كتير عشان إيه لا تتشتت وإيه الخلق اللي أنت تحليت بيه والخلق اللي أنت هتتركه أو هتبعد عنه أو تحاول تقلله أتخلى عنه يعني أتركه أبعد عنه أخففه تمام ركن الإحسان مع النفس ومع الناس قلنا تحسين هشوف عبادة وحسنها قفزة دي قفزة اليوم هحطم رقم القياسي في إيه ولو في تدوين حاجة وبتاع براحتي بري هعمل لأمي إيه النهاردة النهاردة أنا هدهش أمي هجيب لها جهاز كده عرفت إن في جهاز آه، موضوع إن هي تغسل رجليها بدون ما تثني ظهرها عشان الوضوء تحط رجليها كده كأنه بيعمل لها مساج كده عشان هي تتوضى لأن أمي كبيرة وظهرها يوجعها والكلام ده كله فانا ايه هدهشها النهارده فعملت لها الحاجه دي بعده انا هجيب لها الايه الاكل يدوب مثلا خمس ست ايام منوع على التسويه بحيث ان امي ما تتعبش خلاص هعمل ايه بقى هدعي خالتي وخالي وبعض الناس اقول لهم امي عزماكم من ورا امي وهي تفاجئ ان كلهم جايين وان الاكل موجود وهقول لها يا امي انا قلت لهم ان انت اللي عازماهم اوعي تورطيني وتقولي انا فتدخل السرور بقى الايه المضاعف كل واحد بقى واستمتاعه خيركم لاهله كل واحد بقى يمتع ايه آه، خلي بالكم امال اقول خيركم لاهله انك تمتع زوجتك وهي برضو تمتعك يعني انفعهم شوف حاجه بقى ايه تدخل السرور فيها على غير ايه على على غير اهل البيت والكلام ده كيف أدهش أمي وهي متوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لترفع درجته في قبر فيقال بما رفعت يقال باستغفار ولدك لك في ورد استغفار هنشغل بأمي هطلع صدقات جارية لأمي النهاردة في حد بيقول لي أنا عاوز أ- أكبر مساجد فيها أهل سنة وجماعة ناس بتصلي فيها وناس مهتمة وفيها إيه- أئمة صوتهم حلو الناس ليه؟ قال لي عاوز أغير السجاد بتاعه لان اخد اجور الناس دي كلها اللي بتصنع السجاد ده لا دي ناس بقى كل واحد ويه وبيسافر السفر بتاعه كل واحد ويه وتفكيره كل واحد مركز في النهارده في ناس خلاص بيدور في ناس لسه بتقول احنا هنعمل ايه في المسجد اللي تحت البيت في ناس خلصت الاستعدادات في المسجد خلاص خلصت كل حاجه ففي ناس رمضان بتاعهم بيأمنوا اصل دي تأمينات يا جماعه واللي يلحق في ناس بتجري على البنوك آه، اللي بتاخد فوائد فيها اشكالات شرعيه في ناس تانية بتاخد بتجري على بنوك تانية بنك تاني البنك ده فيه اضعاف مضاعفه بتصل ل 70 ضعف وحلال بيجروا على البنك ده كل واحد بيجري على البنك البنك بتاعه اسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير متعكم الله في الدارين واحسن الله اليكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير ان شاء الله باذن الله هذا الشرح وتلك المفكرة بإذن الله تنشر بإذن الله إيه، في خلال 24 ساعة لحضراتكم اللي منكم حابب وشايف إن هي ممكن تفيده حابب يطبعها يطبعها اللي منكم يعني إيه، يرى إن فيها نفع لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بنا وبكم وجزاكم الله خيرا